سلسلة عظات القمص زكريا بطرس عن الثبات في المسيح من الرب نسأل أن تكون سبب بركة للكثيرين
بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين تحل علينا نعمة الله وبركته من الآن وإلى الأبد آمين احنا بنتكلم حاليا في مرحلة الثبات اللي هي بعد قبول المسيح في القلب بيبتدي الإنسان يكون محتاج إنه يثبت في هذه الحياة الجديدة يعني يثبت في المسيح بعد ما بدأ لا يتزعزع ولا يهتز ولا يتراجع ولا يتردد ولا يشك بل يعيش مع الله مطمئن ثابت في سلام في وضوح مع المسيح مش خايف من ربنا لكن مطمن ان الله ابوه بيهتم بيه بيرعاه بيحافظ عليه بيحامي عنه بيعتني بيه احنا بنتعامل مع اب حنين مش بنتعامل مع قاضي قاسي ولا رجل بوليس خادع ولا وكيل نيابة متهجم لكن احنا بنتعامل مع اب حنين بيحبنا وبيهتم بينا ده اللي بيثبتنا فيه ومن علامات الثبات في الله الثبات في الحياة الجديدة ان الانسان بيلاقي ربنا اشتغل في قلبه اشتغل في حياته فابتدت حياته تتغير وابتدت تظهر سمات وصفات جديدة في حياته زي الترنيمة اللي احنا كنا بنقولها دلوقتي لسان النار الشرير صار يسبح القدير وقلب المظلم اني انير غيرني يسوع فدليل ان الانسان ثابت مع المسيح وماشي وياه بيلاحظ هو وبيشوف هو ان الروح القدس بيعمل في داخله وبيغير حياته ففي حاجات بتتغير فيه وعشان كده هناخد الموضوع بتاع النهارده الله اب يغير عاداتك يعني ايه عاداتك العاده هي سلوك متكرر سلوك متكرر يعني اصبح السلوك ده شيء طبيعي في حياة الانسان بقى اسلوب حياته يعني واحد مثلا بيشرب سجاير اتعود على كده فمن غير ما ياخد باله تبص تلاقيه ضرب ايده في جيبه مكان ان العلبه ما هي موجوده وطلعها وفتحها من غير ما ياخد باله وطلع السيجاره وشرب بيرتاح وبعدين يحطها مكانها ولو في يوم من الايام حطها في حته تانية غير ديت بحسب العاده يمد ايده وياخد العلبه السجاير ما يلاقيهاش يضطرب نسيت السجاير خلصت مين خدها بعدين يضرب ايده في الجيب التاني يلاقيها محطوطه مين حطها هنا لازم انا نسيت وحطيتها فالعاده هي فعل متكرر او سلوك متكرر وهكذا كل العادات يعني سلوك متكرر لحد ما بيحفر في العقل الباطن بتاع الانسان طريقه معينه بيتصرف بيها المسيح لما بيخش قلب الانسان الانسان لما بيثبت في المسيح العادات القديمه دي بتبتدي تتغير العادات التي لا ترضي الله بتبتدي تتغير ربنا اللي بيغيرها من جوه عشان كده انا ما بحبش ان انا اوعظ على العادات دي واقول بطلوها ما بقولش يعني ما وعدتش في يوم من الايام عن السجاير وطلعت اضرار السجاير والسرطانات اللي بتعملها السجاير ومش عارف الصحه الخربانه اللي هتعملها السجاير وصدرك اللي هيبقى زي القطران بعيد عنك من السجاير و- وفي الاخر اقول لك بطل السجاير انا مالي هو انا هنا مصلح اجتماعي لا انا بقدم محبه ربنا لما ربنا يخش القلب والواحد يشبع بيه ويثبت فيه ربنا هيغير العادات لوحده هيلاقي بص يلاقي ربنا بيكرهه في العادة المشينة لو كان هو أمين مع ربنا ولما يكرهها من جوه بإيه بيرفضها وبياخد عادة جديدة تاني ساعة ما بيجي يقول لي الكلام ده بفرح ليه بعرف يقينا ان الانسان ده ماشي مع ربنا وربنا ابتدى ايه يشتغل في حياته ويغير حاجات وحشة الى حاجات كويسة النهارده هتكلم عن هذا التغيير وهذه العادات اللي بيعملها بابا يسوع في حياة الإنسان الثابت فيه في ثلاث نقاط بنعمة ربنا. النقطة الأولى مجالات التغيير. والنقطة الثانية إمكانيات القدير. والنقطة الثالثة دور خطير النقطة الأولى مجالات التغيير يعني إيه مجالات التغيير يعني المجال أو الناحية أو الجانب أو الدايرة أو الحاجة اللي لازم تتغير في حياة الإنسان مجال معين في حياتي لازم يتغير طب ايه اللي لازم يتغير في حياتي انا مش عايز اتكلم من راسي لكن دايما بنتكلم منين من الكتاب المقدس نقرا شويه ايات ونشوف الحاجات اللي ربنا عايزها ايه تتغير فينا يبقى تتغير فينا وهو يعمل رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل رمية إصحاح 12 وآية 2 يقول فيها إيه؟ ولا تشاكلوا هذا الظهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم لتختبروا ما هي اراده الله الصالحه المرضيه الكامله يبقى هنا بيتكلم عن ايه تغيير تغيير ايه بقى ايه المجال اللي لازم نتغير فينا تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم وبدايه الايه لا تشاكلوا هذا الظهر يعني ايه لا تشاكلوا هذا الظهر يخش في شكله ويام يعني يتخانق ويام لا لا تشاكلوا يعني ما تكونوش على شكلهم ما تتشكلوش بشكلهم يعني ما تبقوش زيهم اهل هذا الظهر يعني اهل العالم طبعا الشيطان دايما يعمل كل يوم موضة لازم يدي ولاده موضات واشكال فورمات شعر متغيرة فساتين ديكولتيه مفتوح للاخر عريان ضيق قصير والمره يطولهم ويحزقها ومره يقصرها ويفرجها ومره يعني عمال يشكل ويلعب بعواطف الناس والناس اللي ما في قلبهمش المسيح اول ما يشوفوا المضاد دي يا هوا لازم تسري وتبقى الكنيسة كرنفال عارفين كرنفال يعني ايه يعني معرض فساتين كان في واحدة زمان وأنا في كنيسة من الكنائس اللي كنت فيها كانت كنيسة أرستقراطية يعني بتوع ال high life دول بس أنا ما عنديش لا high life ولا low life يعني هو كلمة ربنا بتسري وبس فواحدة كانت بتيجي تقول لي عارف يا ابونا أنا باجي في يوم العيد عشان خاطر أنقي الموديلات بتاعة الفساتين من اللي لابسين اللي لابسه شكل واللي لابسه عريان واللي لابسه مش عارف طرطور واللي عامله طرطور وعمليه كبيره قوي فكانت تيجي عشان خاطر تلقط لها ايه كم موديل هي خياطه وتروح تخيطهم لنفسها كرنفال الناس عايزه تقلد الاخرين مشكله الناس كده التقليد تقليد اول حاجه ما تظهر في الفترين لازم نشتريها طب هي دي بتاعتنا ولا مش بتاعتنا دي تناسب ولاد ربنا ولا ما تناسبش ولاد ربنا لا دي موضه مش بس الستات والرجاله برضه بنطلون شارلستون ورجل تحدف يمين ورجل تحدف شمال وبعدين رجل مضيقه ومحزقه وبعدين مش عارف ايه يعني ماشيين مع الموضه يعني الانسان ما بيدورش على ما يناسب اولاد الله ما اقدرش اقول لكل المسيحيين التزموا بحاجه محترمه لا لان كل واحد حر اما الانسان اللي ماشي مع ربنا الروح القدس بيوجهه ايه اللي يلبسه ايه اللي يعمله ايه اللي يخليه ايه اللي يشرب لانه عايش تحت قياده الروح القدس اللي بيعمل في داخله فبيقول لا تشاكلوا اهل هذا الدهر مش زيهم في اي حاجه ده الانسان اللي عايز يعيش مع المسيح لكن ما فيش اجبار على حد كل واحد حر ومتعلق من ايه من عرجوبه تعرفوا اللي متعلق من عرجوبه ده تعبير شائع عندكم زي الذبيحه كده متعلقه من عرجوبها كل واحد متعلق من عرجوبه قدام ربنا ما لنا دخل بس احنا بن ايه بنقول للانسان اللي عايش مع ربنا يعيش ازاي واضح في كل حاجة افحصوها لا تشاكلوا أهل هذا الدهر مرة واحد من من الناس يعني قال انت عارف يا ابونا انا نفسي في ايه قلت له نفسك في ايه وانا اصلي لك عشان نفسك ديت يعني ربنا يحقق اللي في نفسك قال لي نفسي البس جلابيه بيضه بلدي طويله له كويس طب ما تلبس يا اخي مش محتاج قال واقعد على كرسي هو اقعد على كرسي مش مشكله قال واحط رجل على رجل طول النهار طب ما تحط يا ابني حد وحشك قال واجيب بيسموها ايه البتاع الملولوه ديت الطويله اه الشيشه واحطه قدامي واقعد اشرب طول النهار تقول لا دي ما يتصلاش عليها ابدا اصلي لكش على ان ربنا يتمم لك الامنيه دي تقول ليه ليه قال اصل كنت بشوف الناس بيعملوا كده الناس الاباك الاكابر يعني دي قعدتهم وديت مزاجهم فانا يعني نفسي ان انا اكون من الاكابر دول قلت له الاكابر بالشيشه الاكابر بالانجيل الاكابر بالاجبيه الاكابر بالخلاجي أكابر بالأبصالمودية أكابر بالألحان أكابر بالأل... بالآيات لكن ديت حياة مختلفة تماما إنسان عايز يشابه أهل العالم والكتاب يقول لا تشاكلوا لا تشابهوا أهل هذا العالم لكن تتغيروا بقى تغيروا عن الشكل بتاعكم ما يبقى الشكل عالمي لكن يبقى شكل أولاد الله وبنات الله من الشكل النهارده ما حدش حد ما عادش حد بيعرف مين المؤمنه من غير المؤمنه حدش بيعرف مين اللي مع المسيح من اللي مش مع المسيح المضاد هياها والاشكال هياها والفساتين هياها وكله هو خلاص ده كمان دلوقتي ما عادش بتعرف الراجل من الست تعرفش تحداك انك تعرف راجل من ست بس لو كان حلق شنبه يعني ومنعم ده تعرفش خلصت العملية شعر ديل الحصان راجل وست ديل الحصان وقمصان زي البلوزات ماشي يا. وبناطيل واحد بنطلونات والحلقان في الودان الراجل لابس حلقه في ودان زي المرأة تمام تعرفش تميز بس لو كان مربي شنبه نعرف انه ده راجل متنسون بس دي كل الحكايه لكن ما في شنب الحكاية محلوقة ومتنعمة ما تعرف راجل ولا ست والمصيبة ان اولادنا عايزين يقلدوهم يعيشوا نفس العملية مرة واحد شفته من اولادنا حالق بصلة عارفين البصلة يعني زيرو كده يعني ايه ده لل- العملية دي skinner يعني بيشبه بتشبه بالناس ال skinner بيحلقوا ال... تبقى الراس الفروه يعملها skin وبس يعني جلد حاجات غريبه لكن الكتاب يقول اسمع انت هو عايز تعيش معايا وعايش بقلبك ويايا تغيروا عن شكلكم بايه بتجديد اذهانكم لما الذهن يتغير الشكل البراني يحصل له ايه يتغير دي الدايره من دوائر التغيير مجال كبير من مجالات التغيير ننقل لنو- الآية الثانية أفسس 4 22 إلى 24 أن تخلعوا من جهة التصرف السابق الإنسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور وتتجددوا أي تتغيروا بروح ذهنكم وتلبسوا الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق يبقى التصرفات تتغير الآية الأولانية كلمتنا عن الشكل يتغير لما الذهن يتغير والآية الثانية بتقول لنا برضو لما الذهن يتغير التصرفات هتتغير ولما الطبيعة العتيقة تتغير السلوك هيتغير لازم يبقى السلوك مختلف ولاد الله ظاهرون واولاد الشيطان ظاهرون من ايه من سلوكهم من تصرفاتهم طب لما تلاقي واحد شتام كذاب حلاف مرائي يقول لك الحمد لله انا قبلت المسيح وماشي وياه وفي الثبات يا كذاب يا شتام يا حلاف ماشي ازاي تصرفاتك تظهرك فين التغيير اللي في الحياة اللي غير التصرف واللي غير السلوك واللي غير المسيرة والحياة هي العملية كلام على رأي المثل اللي بيقول تكلمني أصدقك وأشوف أمورك أستعجب ليه لأن الأمور مختلفة عن الكلام كلام حلو لكن السلوك ايه كعب شين صح يبقى ازاي ده انسان عايش مع المسيح ده بيجيب العار للمسيح في مرة كنت بكلم واحد أجنبي أكثر من واحد بصراحة يعني كان بكلم مع ناس والإجابة واحدة فبدور على مدخل عشان خاطر أخش بيه للواحدة أقول له أنت بتروح الكنيسة بتاعتك يقول لي لا وكل واحدة الإجابة دي في لسانه لا أقول له ليه يقول لي عشان خاطر أنا مش عايز أكون مرائي مرائي ليه قال اللي بيروحوا الكنيسة جوه الكنيسة بشكل وبره الكنيسة بشكل تاني ودي حقيقة ناس كتير من اللي بيجوا الكنيسة تبص تلاقيه راح يصعد يعني كده واقف قدام ربنا الدين واول بس ما يطلع من الباب ده هو مش باب البراني بتاع الكنيسه لا من الباب ده بس بعد ما يطلع من الباب يخش بس في الباب اللي فيه المكتبه ده سكه الطرقه دي وتلاقيه شخص تاني غير جلده ساب لنا التوب بتاع الدين وطلع لبس التوب بتاع ايه قلة الدين وشخصية مختلفة تماما فعشان كده الناس المخلصين مع نفسهم يقول لك انا مش عايز اعيش مرائي بس عندهم عيب يعني انهم بيبصوا للناس ما بيبصوش للمسيح ده اللي انا بقوله لهم يعني انت ما تبصش للناس بص للمسيح بس غصب عن الانسان بيشوف الدين في مين ربنا ما حدش شافه لكن بيشوفوه في الناس اللي بيعبدوه واللي بيتبعوه واللي بيدعوا انهم هم بتوع ربنا وحقيقي حياتنا وتصرفاتنا إما أنها تمجد الله وإنما أو, أو أنها تسبب عثرة للآخرين ولا تمجد الله أما الإنسان اللي عايش مع المسيح يقول له يا رب غيرني غيرني مثل شاول من عدو لحبيب غير حياتي يا رب وغير سلوكي لما نبص لشاول الترسوسي في القديم الانسان العتيق كان بيضطهد الكنيسه ويضطهد المسيحيين فلما اتغير ايه رايكم مثلا شاول اتغير وقابل المسيح المسيح غيره ودخل اورشليم برضه يقتل المسيحيين ويكمل المشوار بتاعه يبقى ده اسمه اتغير ولا شاف التغيير بعينه طالما لسه التصرف القديم السابق هو هو يبقى ما فيش فايدة لازم الإنسان يتغير تغيروا عن شكلكم ويقول تخلعوا من جهة التصرف السابق الإنسان العتيق الفاسد طب نوصل للآية اللي بعديها بطرس الرسول الأولى إصحاح أربعة وعدد تلا... اثنين وثلاثة في رسالة معلمة بطرس الرسول يقول لكي لا يعيش أيضا الزمان الباقي في الجسد لشهوات الناس بل لإرادة الله لأن زمان الحياة الذي مضى يكفينا لنكون قد عملنا إرادة الأمم سالكين في الدعارة والشهوات وإدمان الخمر والبطر والمنادمات وعبادة الأوثان المحرمة لا نعيش الزمان الباقي لشهوات الجسد ما نعيش بقية عمرنا في الشهوات الجسدية ايه الشهوات الجسدية دعارة شهوات ادمان خمر بطر منادمات عبادة اوثان او عبادة المال الانسان بيتغير نظرته للامور بتتغير سلوكه بيتغير افكاره بتتغير حياته كلها بتتغير عاداته كلها بتتغير في تغيير واضح في حياة الانسان دي مجالات تغيير زي فاكرين القديس اوسطينوس يوم ربنا ما غير حياته لما سمع صوت الله على لسان بعض الأطفال اعتبرها رسالة من ربنا وبتقول الترنيمة بتاعتهم خذ واقرأ ففتح الإنجيل وقرأ فلقى الكلام اللي بيقول إنها ساعة الآن لنستيقظ من النوم فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور فركع وصلى وقال له يا رب اقبل حياتي وأنا عايز أعيش وياك في حياة مقدسة ولما روح البيت جت عشيقته القديمة اللي كانت وياه امبارح خبطت الباب فما رضاش يفتح الباب قال لها مين قالت له انا فلانة افتح قال لها انت عايزة مين قالت له عايزة اغسطينوس قال لا اغسطينوس اللي انت عايزاه مات واغسطينوس اللي بيكلمك دلوقتي ده خليقة جديدة في المسيح يسوع بغير خد قرار بسلوك جديد مفروض الانسان اللي عايش مع ربنا وربنا بيشتغل في قلبه حياته بتتغير سلوكه بيتغير تصرفاته ايضا بتتغير دي مجالات التغيير في الداخل الذهن الجديد والطبيعة الجديدة وفي الخارج الشكل الجديد والتصرف الجديد والسلوك الجديد دي مجالات التغيير ننقل للنقطة الثانية وهي إمكانيات القدير ناس كتير تقول يا ابونا ما اقدرش اتغير لا صح قول حاولت كتير وما فيش فايدة صح مش نافع صح قال امال ايه بقى امال ايه إن احنا ما بنبصش لامكانيات الله قال قدير المشكلة ان احنا بنبص لامكانياتنا احنا ومحاولاتنا احنا ومش هي دي المسيحية مسيحية مش اصلاحية اصلاحية احداث المسيحية قوة علوية ياخدها الانسان وبحسب امكانيات هذه القوة العاملة فيه بيتغير ازاي نبص للايات رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل فيليبي إصحاح 2 وعدد 13 يقول إيه؟ لأن الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المسرة يبقى إمكانيات الله هي العاملة فينا الإنسان اللي ما يعرفش ربنا إمكانيات ربنا في حياته بيحاول محاولات بشرية وبيفشل لكن لما يطلب نعمة ربنا وقوة ربنا بتساعده وبيتغير العيب ان احنا ما بنتكلش على ربنا نتكل على نفسنا وقوتنا وذراعنا الله لا يسر بقوة الخيل ولا يرضى بساقي الرجل السؤال اللي كان جالنا في الأسئلة الاعتماد على قوة الخيل والاعتماد على سرعة الجري لا لا يسر بهذا لكن يهمنا ان احنا نتكل عليه بولس الرسول يقول حينما انا ضعيف فحينئذ انا قوي لانه قال لي تكفيك نعمتي لان قوتي في الضعف تكمل انا اديك قوتي بالكامل لما تحس انك انت ضعيف وتطلبني اسألوا تعطوا اطلبوا تجدوا اقرعوا يفتح لكم عايزين نتكل على عمل الله في قلبنا والآية التانية بتأيد كده فيليبي 4 13 بولس الرسول يقول أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني كل شيء في المسيح اللي يقويني هو اللي هيقويني وعشان كده استطيع كل شيء وما تنسوش بولس الرسول ده اللي قال قبل كده في رسالة روميا إصحاح سبعة يقول كل ما أريد أن أفعل الخير أجد الشر حاضر أمام لست أفعل الصلاح الذي أريده بل الشر الذي لست أريده فإياه أفعل ويحي أنا الإنسان الشقي من ينقذني من جسد هذا الموت في الرسالة دي بقى لقى اللي ينقذه قال ايه استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني نتكل على المسيح ليقوي طب شوف الايه اللي جايه دي يوحنا 15 ايه 5 يقول انا الكرمه وانتم الاغصان الذي يثبت فيا وانا فيه هذا ياتي بثمر كثير لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا بدوني ما في فايدة واحد يجيني يقول لي يا ابونا ما انا بصلي كل يوم وما فيش فايدة اقعد اصلي الصبح باكر والتالتة والسبتة قبل ما اطلع وابص الاقي نفسي برضه بغلط وبقع وما فيش فايده قال له بتصلي يقول لي بصلي كتير يا ابونا بصلي الصبح كتير وبرضه بالليل لما ارجع ارجع برضه بصلي كتير لما ارجع لكن ما بين الصلاتين انا بقع عارفين العيب فين العيب واضح العيب انه في الصباح بيشهر السيف بتاعه صلي حلو بعد ما يخلص صلاة يقفل السيف بتاعه ويحطه في البيت وينزل أعزل من السلاح يقابل العدو يلاقي أعزل من السلاح دوك هيشهر السيف في وشه وده يقول له ما انا اتدربت بالسيف الصبح كتير بس ما نفعش التدريب بتاع الصباح ويقع وبعدين بالليل يقول انا وقعت كتير النهارده عشان خاطر انا لازم امسك السيف واتدرب بالليل ويمسك السيف ويقعد يتدرب بالليل وينام لا يا عم ما تخلي السيف وياك على طول واول ما يواجهك الشيطان شد سيفك واستخدمه يعني ايه يا ابونا الكلام ده يعني احنا عايزين نصلي ونتصل بربنا ونكلم ربنا في اللحظة اللي تيجي فيها التجربة في وسط النهار مش الصبح وبس وبالليل وبس لا يعني مثلا الشيطان جالك يجربك ويقول لك شوف شوف شوف دي اعطيك هذه كلها ان خررت وسجدت لي شوف الجمال شوف الروعه تقول له انا صليت الصبح لا حربه في لحظتها تقول له بس انا فاكر آية بتقول للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد ازاي عايزني أسجد لده يا رب عني هل عايز معون احسن انا قدام حرب اللهم ارحمني انا الخاطي اللهم اعني وساعدني انا الضعيف on the spot في اللحظة والتوب يبقى القلب متصل أم تلاقي المعونة جات لك جري تجرد سيف الروح وترفع قلبك طالب المعونة في لحظتها تأتيك المعونة وهي دي الحرب الروحية انك في المواجهة بتدخل ربنا تقول له يا رب الحقنا احسن هضيع اهو الشيطان جاني وبيحربني بالحك... بيحاربني لكن مش بشطارتك وفلاحتك ترد على الشيطان لا في ترنيمة جميلة بنقولها للأطفال ونقول لهم اوعى تاخد وتدي معاه مع الشيطان خدش وتدي اصل الشيطان ده اسلوب استاذ في المنطق والفلسفة استاذ واخد استاذية قديمة في المنطق والجدل والفلسفة لو تخش وياه في مناقشة هيغلبك استاذ وده الحاجة اللي اتعلمناها من ايام حواء ده خلاها لا وهو قال له قولي لي وربنا قال لكم ما تاكلوش من الشجر ده كله امال خلقه لكم ليه؟ ومين قال لك؟ هو بيسحب حديث بقى لنا كله من كل حاجة بس الشجرة دي لا لا ايه طب ودي لا ليه؟ يسحب كلام ووصل للحديث تقول له عشان هو قال كده لا تنظر اليها ولا تمسها لا طب عارفه ليه قالت لا مش عارفه ليه بس هو قال كده وبس قال لها يا عبيطه يا هبله عشان ما تبقوش زيه خايف على نفسه صحيح ايوه صدقته ده هبل فالشيطان صاحب نقاش وجدل اوعى تاخد وتدي وياه اول ما يجي لك في اللحظة والتو ارفع قلبك قول له يا رب حاسب ساعدني شو شو قال يا رب اهو قال بيلعب بجرونه حاسب يا رب انا جاي لك واقع في عرضك وطولك تسندني وتساعدني على طول قوى السماء تأتي لتساعدك وذهنك يتحول من التركيز في الشيطان والخطية ويتغير للتركيز في الله وقوته خلصت العملية إذا الله هو العامل فيكم وبدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيء خليك جاهز أول الشيطان ما يجيلك بالفكرة فكرة بس رد عليه على طول بطلب المعونة اللهم ارحمني أنا الخاطي أحسن حقع اللهم أعني وساعدني لأني ضعيف تأتيك المعونة يبقى اذا الحرب عند الخطية والتجربة وعايز اقول لكم بالمناسبة ان في فرق بين التجربة وبين الخطية التجربة حرب من الشيطان عرض من الشيطان اما الخطية فهي قبول هذا العرض والهزيمة امام الشيطان فممكن التجربة تجيلك لكن تستعين بربنا وتغلبها وتنتصر عليها يبقى ده فعلا انتصار اكيد بنعمة ربنا وبقوته ننقل ثالثا دور المؤمن في التغيير اللي بنسميها دور خطير للغاية ايه الدور ده نشوف ايه المطلوب مننا اذا كان ربنا مستعد يساعدنا وقوته ممكن تكون ويانا وهو اللي بيعمل فينا طب انا مطلوب مني ايه ده اللي لازم اعرفه مطلوب مني دور مهم جدا خطير للغاية ايه اول حاجة فيه نلاقيها في الآية بتاعة رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل كورنثوس الإصحاح الأول آية متأسف الإصحاح 15 آية 33 يقول لا تضلوا فإن المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة لا تضلوا فإن المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة طب يعني معناها إيه بقى؟ عارفين المعنى ولا مش معروف؟ يعني أنت عايش مع المسيح بلاش القعدات اللي مع المعاشرات الردية يقول أما الشهوات الشبابية فاهرب منها واتبع البر والتقوى والإيمان والمحبة مع الذين يعبدون الرب من قلب نقي يبقى لازم المجال يتغير الصداقة تتغير الناس اللي أنا بتونس وياهم لازم أغيرهم لازم يعني ايه يا بون هتعزلنا عن الناس انا انا بعزل انا مالي ومال العزل انسان حر قدام ربنا الايه هي بتقول المعاشرات الرضيه اجتنب يعني واحده تجي لي تقول لي يا ابونا في ناس بنروح لهم هم اصدقائنا من زمان طيب حاضر لكن لما بنروح بنخش في ونسه وقطيعه وانا في الاول بتن ماسكه نفسي ماسكه نفسي ماسكه نفسي بعد كده ايه بندمج او حد يفكر ان انا بفشي اعترافات لا دي ظاهره من غير انت ما تكون اعترفت بيها ولا انا بذكر اسماء ولا حاجه لكن دي ظاهره معروفه انا بتكلم عن مبادئ كان شاطر الشيطان يقول لك يا حسي ابونا ده انا انا لسه قايله له الكلمتين دول يقوم يقول لهم على المنبر يا دي المصيبه ده الرجل ده ما بتتبلف بالجفوف خشمه فولة يا دي المصيبة ما عادش اعترف ابدا على جسدين لا دي مبادئ معروفة من غير انت ما تقع فيها ولا تقع فيها دي حاجات وانا عم بطل وعظ انا انا وعظ انت قلت ما قلت مين عارف ولقيت تكشفي نفسك طب انا ما قلتش اسامي ليه تفضحي نفسك بعد الاجتماع وتقولي ابونا قال سري انا هو انت صاحبة الحكاية دي طبعا اللي على راسه راسه بطحة يعمل ايه؟ حسس عليها كلام الصورة احنا بنتكلم كلام مبادئ لازم توضيح الحاجات دي على الماشي يعني عشان الشيطان ما يجري فرصة ولو انه بينخبش كتير يعني ممكن يعني يلاقي حاجات كتيرة يعني المهم طب ايه العمل نتن مبقين نستنى على هذه العلاقة رغم ما فيها من قطيعه وونس بطالة امال يعني نقاطعهم يا ابونا نقاطعهم ما نروح خالص نتعزل عن الناس لا الحمد لله دلوقتي الكنيسة فيها ناس حلوين فنغير صنف بصنف ولا لا يعني بس الناس شطار في الخطية لما يلاقي نفسه بيتعب من صنف معين في السجاير يغير الصنف ولما يلاقي نفسه تعبان من صنف معين في الخمرة يغير الصنف لكن في الحياة الروحية ما يقدر يغير الصنف أبناء هذا الدهر أحكم من أبناء النور في جيلهم غير دور على حياتك الحتة اللي فيها خطية تنتهي والواحد يدور على مجال تاني وناس تانيين لما يقعد وياهم جسرتنا في التأملات والآية الفلانية أثرت فيا والآية الفلانية غيرت فيا والآية دي حلوة حفظتها وسمع لي الآيات والدور كده الجم- الجعدات بدل الكشتينة بتاعت ال- الجمار تدور كشتينة الآيات ونسمع آيات لبعض يبقى مجال مسيحي حلو وجو جميل في آيات في خلوات في اختبارات في قصص القديسين نتبادلها وأنا قريت كتاب بيقول كده وأنا سمعت معجزة عن القديس كذا و... وتبقى قعدات ونسة في المسيح لكن قعدات الونسة الشريرة المعاشرات الردية شنو اجتنبها تفسد الأخلاق الجيدة فيليب 2 12 إذا يا أحبائي كما أطعتم كل حين ليس كما في حضوري فقط بل الآن بالأولى جدا في غيابي تمموا خلاصكم بخوف ورعدة ده دور خطير إنسان يتمم خلاصه مش بدأ في طريق الخلاص أم ينام وخلاص لا بعض الطوائف بتقول كده يعني انت ادم خلص انت لا احنا في كنيستنا الارثوذكسيه بنقول ان انا بدات طريق الخلاص ولازم اتممه للنهايه تمموا خلاصكم بخوف من الرجوع ورعده من الموقف لازم نمشي في مخافة الله نتمم خلاصنا محدش ي- يطنش ها في اتمام خلاص حذر حرص سهر وخدم بال عشان الانسان لا يتردى في الخطية يعني ايه تمموا خلاصكم يعني واظب على الحياة مع ربنا واظب على قراية الانجيل التأمل والسلوك بحسب ما هو مكتوب واظب على الصلاة واظب على الاجتماعات الروحية واظب على الاعتراف واظب على التناول واظب على الجهاد ضد الخطية تمم خلاصك بخوف ورعدة ما تنامش ما تتكلش اتكال باطل لكن الانسان يبقى يقظ باستمرار وحذر باستمرار بيدور على خلاصه بيتمم خلاصه اي حاجه تقف في سبيل اتمام خلاصي ارفضها يوسف البار الصديق قال ايه لامراه فطيفار لا كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله فحاطط ربنا في راسه باستمرار مش ممكن لا هكذا احنا عايزين قدام كل خطيه جربنا بها الشيطان نقول كده حي هو اسم الرب الذي انا واقف امامه كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله في جهاد في حرب في مواصله مسيره في حذر من الشيطان ومن الناس ومن الخطيه ومن الشهوات ومن الممتلكات ومن اي حاجه تعبت في حاجة أطلب المعونة من فوق عشان يساعدني ثم آخر آية تيموساوس الثانية رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل تيموساوس الرسالة الثانية وآية و... إصحاح واحد آية سبعة بيقول لأن الله لم يعطنا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح تركيز هنا على كلمة روح الفشل الله لم يعطنا ايه روح الفشل احنا بنتمم خلاصنا وبنجاهد ضد الشيطان والخطية لكن لو ما نجحتش ما تفشلش ما هو في فرق بين الطالب الساقط وفرق بين الطالب الايه الفاشل واحد سقط في الامتحان مش كل ساقط فاشل لكن كل فاشل ساقط ازاي ممكن واد ساقط كان نتيجة انه يوم الامتحان جاله حمى فما راحش الامتحان او راح الامتحان وما جاوبش كويس فسقط ده يبقى فاشل لا امال مين الفاشل الفاشل اللي ما ذاكرش طول السنه ما اجتهدش طول السنه ما خدش باله من الدروس ما حفظش دروسه لكن مشى في استهتار والسباحه ومش واخد باله من نفسه يبقى فاشل يتكرر سقوطه ومطنش ما بيحاولش ان هو يصلح من حياته هكذا في الحياة الروحية ايضا ممكن نقابل ناس ساقطين لكن السقوط قد يكون عن ضعف او جهل او سهو ما يبقاش فاشل لكن مين الفاشل اللي يقول لك ما فيش فايدة ما فيش ايه فايدة طب ما تيجي عشان خاطر نصلي يا فلان لك لا ما, ما فيش فايدة ما فيش فايدة ليه سعد زغلول قال كده ما فيش فايدة سعد زغلول ده ملناش دخل بيه لكن احنا هنا داخل بالمسيح اللي بيقول ان هو يقدر يعمل كل حاجه واستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني بلا يأس بلا فشل لكن جاهد وجدد رجائك وربنا هيعطيك الانتصار في النهايه واظن في الدرس بتاع عدم اليأس اتكلمت انا عن القصه بتاعت الراهب اللي كان بيحارب الشيطان وبعد الشيطان ما يحاربه ويسقط يقوم يصلي بلا فشل والشيطان كان يجي يحاربه برضه يقول له انت مش مكسوف مش خجلان تقدر تصلي ازاي وانت راجل شرير وخاطي اقول له مالكش دخل انت بتضرب عصاك وانا بضرب عصاي عصايتك او مرزبتك انك بتوقعني في الخطيه وانا العصا بتاعتي او المرزبه بتاعتي بجدد رجائي في المسيح ولنرى من سيغلب هل انت ام نعمه الله اللي بيعاملني بيها اذا هنا الكلام اللي بيقوله معلمنا بولس الرسول لتلميذه تيموساوس انا غلطت دلوقتي وقلت الاهل تيموساوس ودي ناس كتير بيغلطوا في الغلطة دي ما بيعرفوش ان الرسالة للراجل شخص ولا البلد لا بس انا قلتها عن سهو مش عن جهل آه الرسائل اللي للبلاد روميا كورنثوس كولوسي فيليبي كل دي بلاد تبقى رسالة الى اهل البلد دي لكن الرسائل اللي اشخاص زي تيموساوس تيتوس آه، فليمون دي رسائل الأشخاص نقول الرسالة إلى فلان فديت الرسالة الثانية لتيموساوس تلميذ معلمنا بولس الرسول إصحاح واحد وآية سبعة لأن الله لم يعطينا روح الفشل فشل بل روح القوة والنصح تلخيصا للموضوع الله أب حنين بيقدر يغير عاداتنا مجالات التغيير هي الشكل الخارجي والذهن الداخلي السلوك والتصرف الخارجي كل ده يتغير لما الانسان يبقى ثابت في المسيح الله الاب هو اللي بيغير لنا الله الاب ابونا يعني بروحه القدوس بامكانيات القدير العامل فينا فنستطيع كل شيء لأن بدونه لا نقدر, لا نقدر أن نفعل شيء ثم الدور الخطير بتاع المؤمن اللي يؤمن هو المعاشرات الردية يجتنبها معاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة ما يخافش ولا يخجلش كان في قصة زمان في مدارس أحد بنعلمها الأولاد عن الآية دي بنقول لهم لو جبنا سلة بتاعة تفاح وحطينا فيها تفاحة معطنة فسدانة كان يوم نلاقي التفاح حصل له ايه فسد كله اللي حوالين التفاحة فسدت يعني التفاحة الفاسدة الردية تفسد ايه التفاح الحلو وبالظبط كده لما يبقى واحد في الشلة واحد في المجموعة واحد في الونسة زي التفاحة الردية الفاسدة تفسد ايه الاخلاق الجيدة يبقى احسن حاجة الواحد يبتعد ببساطة مش واحد يروح كده للناس بقى يقول لهم شوفوا يا جماعة انتوا ناس اردياء والمعاشرات الردية بتاعتكم دي هتفسد اخلاقي الجيدة وانا ما تاني هتشوفوا وشي ياه ده راجل بيقول عليه شنو لا مش كده لما الناس اللي مش ماشيين مع المسيح يسألوا ويطلبوا ما بتجيش ليه فلو لقيت واحد الراجل المسؤول اللي بيكلمك كلمه قول له الحقيقه انا ربنا غير قلبي وغير حياتي مش معنى كده ان انا بقيت احسن منكم لا انا خايف احسن بعدين اترك مسيحي لو تركته شويه فانا محتاج كده لان ضعيف محتاج ان انا اقعد لوحدي شويه عشان ربنا يقويني ما دينهمش هم احرار وما جرحهمش وما كلمهمش كلام يتعبهم لكن انا اعتذر لان انا ضعيف في المجالات ديت وبدور على خلاص نفسي وانا عايز اقعد لوحدي كده شويه علشان خاطر اتقوى بس لان انا ضعيف باسلوب لطيف وصادق وامين ومخلص وفي محبه للناس وعدم احتقار ليهم وعدم تقبيح ليهم وعدم اهانتهم او ادانتهم فانعزل وادور على مجموعه تانيه عايشة مع ربنا عشان ابتدي علاقتي وياهم ربنا يديكم نعمة وبركة ويدينا جميعا ان احنا نختبر قوة الله في حياتنا التي تغير مسيرتنا وطبيعتنا وافكارنا ولإلهنا المجد الدائم الى الابد امين الله اب يغير عاداتك آية الحفظ في لب أربعة آية 13 أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني في لب أربعة آية 13